أخي زعل الجنيه من البخيل أم قال له هويني أم قال له هويني زعل الجنيه من البخيل أم قال له هويني دوبت جسمي وجيبك سجني هويني نفسي أشم النسيم في البر هويني الله زعل الجنيه من البخيل أم قال له هويني زعل الجنيه من البخيل أم قال له هويني دوبت جسمي وجيبك سجني هويني نفسي أشم الناس في البر هويني نفسي أشم النسيم في البر هويني ربطت كيسك عليا قول لي أخرج كيف وعشت محروم طول عمرك ما تعرف كيف بتحسن أهل الكرم بتحسن أهل الكرم والشح عندك كيف وإن صدفة جه ضيف تقول له قوم هويني صاحب اللي ينافق في الوداد دوسه ايوه ايه ده ايه ده كان ينكر الخير ويجري على الاذى دوسه يشبه لعود شوك يلا اقطعوا دوسه ايوه ايه ده صاحب اللي ينافق في الوداد ده سوي ما دام ينكر الخير ويجري على الاذى دوسه يشبه لعود شوك يلا اقطعوا دوسه ان كان رزقك عليه سيبه ولا تبقيش ووفر الدمع في عيونك ولا تبكيش ونكر الخير في عوده ولا تبقيش وخاين العيش قبل ما يدهسك دوسه واحد وله بيت ومراته جابت له عيال في العيشة طيعاه ولا تهمل في مرة عيال من جهله خان الدهن وهو مشى مشي عيال ايوه واحد وله بيت ومراته جابت له عيال في العيشة طيعاه ولا تهمل في مرة عيال من جهله خان والدهن وهو مشى مشي عيال الخلق لاموا عليه قالوا ما عليه هلاس ضاعت كرامته واصبح في البلد هلاس قال ايه بيحب بره والنظر هلاس وهو يا ناس متجوز وعنده عيال الكلام ده لو طلع كان حد فايت فايت حد زمن العجايب يا ناس زمن العجايب زمن العجايب يا ناس خلى الأساس خالي والوقت قلب الميزان خلى الملام خالي فيه ناس عميت وقالي تعال عسل خالي ايه ايه عد زمن العجايب يا ناس خلى الاساس خال والوقت قلب الميزان خلى المنام خالي فيه ناس عميت وقالت على العسل خالي بيجرم ورا المال لو صاحبه دنيق ولئيم بيجرم ورا المال لو صاحبه دنيق ولئيم ولبسه ثوب الرياء كتر النفاق ولئيم النبل لو كان عنده ميسرة ولئيم بيفضله عن كريم كفه يكون خالي الله ينور عليك يغور قليل التنا واللي كمان ربوه بيقل اصله ولا يعرف في يوم ربوه اول ما يقسى بينسى فضل ناس ربوه عامل مفتح قوي لكن في جهله طب ظهر معاه جرح مش لاقي لجرحه طب السبع اهو سبع عالرمة ما عمره طب والكلب اهو كلب لو بين السباع ربوه يا مدعي الحب عين الشر غمضها ايوه يا عم ايوه يا سيدي ده الحب سهر جفون النوم غمضها والمس عدوان فيه الزهرة غمضها ظهر حتى لابس الناس او لابس المعنى يا مدعي الحب عين الشر غمضها ده الحب سهر جفون النوم غمضها والمس عود ورد فيه الزهرة غمضها مغرور على ايه يا جاهل وعامل بيه وبتسمع القول وبتطنش ما تعمل بيه يا ابو جاب منفوخ على الفاضي وعامل بيه بتحب على ايه شوف لك قطه غمضه ايه ده يا عم يا خلاص الدم عليك يا بومر كدابه كلها حط بص على فوق ابو علي بيهان ما يعرف للظهور شمة كره الرجولة اللي هي كلها شمة مناخيره في الارض لا حسة ولا شمة ابو علي بيهان ما يعرف للظهور شمة كره الرجولة اللي هي كلها شمة مناخيره في الارض لا حسة ولا شمة مسكين اللي هواه خلاه ذليل مسكين يكسب يبعزق وفي رقبته الديون مسكين وعياله من جوع في خناق امهم مسكين ويروح مع الشمامين ويشم له شم يقول المشاعر عنه يا مدعي الكبر خب زرعك محصل شبر عامل لي فرعون متفرعن وطولك شبر وعينيك واسعة ولا تشوفش قصادها شبر يا مدعي الكبر خب زرعك محصل شبر عامل لي فرعون متفرعن وطولك شبر وعينيك واسعة ولا تشوفش قبالها شبر بتعدي على الخير من كبرك عليه وتفوت الدنيا غراك وبتضحك عليك وتفوت مغرور على ايه ده الدنيا زوال وتفوت والنهار ما تموت قبرك هيقسوه بالشد قلبي من نار والافكار قدامك والصاحب الجد بعد الشك قدامك يكفى بآلاف عنه كف قدامك يا قلبي من نار والافكار قدامك والصاحب الجد بعد الشكر اهو دمك يكفى بآلاف عنه كف اقدامك اهل المروءه حداهم من الصغر عده والنبل فيه طبع لو يقدر عليك عده في ساعة الفرح احبابك كتير عدة وفي ظرف شدة ما تلقى حد قدامك اللي كفر يا ابو طبع الندالة رزالة والخيانة عار جامدين قوي قوي قوي قوي بيكشي صاحبه ملامة وتبقوا ماشوا عار ولو زرع زرع بتكون التقاوي عار الكلام ده كبير قوي الكرداس طبع الندالة رزالة والخيانة عار بيكشي صاحبه ملامة وتبقوا ماشوا عار ولو زرع زرع بتكون التقاوي عار يا خاين العيش تاخد دائما ما تجيب لو حد ينده عليك وقت الندى ما تجيب بتسب صاحبك بتسب صاحبك وفاتح للطمع متجيب وفوت الرفيق عيب في الشدة وأكبر عار يا عين بصي وشوفي بعيد والماحي وخد الحذر من قليل الاصل والماحي واعمل الخير يزول الشر والماحي ادي النبي وسيبنا الكلام يا حاج يا عين بصي وشوفي بعيد والماحي وخد الحذر من قليل الاصل والماحي واعمل الخير يزول الشر وله ماحي ايوه ولا تعمليش الجميل الا في اصيل يبقيه لا يضيع حقك ولا تلقي احد يبقيه ايوه ولو اشتكيت اللي خان عهدك ولا يبقيه تبقي هتاخديه من المعيوب والماحي ايه حاجه حاجه كلام معيوب انت ايه تاني يا ربة البيت طاسك في العمل محروق يا ربة البيت جوزك في العمل محروق ومشيل حم من تقله بقى محروق ويرجع البيت وهو من العرق محروق طبعك يا متبزرة منه العوج بيبظ تملي صوتك بيعلى وعالجيران بيبظ طبعك يا متبزرة منه العوج بيبظ وتملي صوتك بيعلى وعالجيران بيبظ العيش معفن حداكي والطبيخ بيبظ وحلة الرز ترمي نصها محروق اني ملوش ارض طول عمره ما يبني بيت ولو بنى في ارض غير يبقى ده مش بيت السعد يعديه ولا مرة يجيله بيت اللي ملوش ارض طول عمره ما يبني بيت ولو بنى في ارض غيره يبقى ده مش بيت السعد يعديه ولا مرة يجيله بيت زي اللي ناسب عويل ولا شاف شراج العال الخلق لاموا عليه ولا قالوا عنه عال وبنت الاصول دائما بتخلي جوزها عال وبنت لندال خسيسه لم تعمر بيت اه يا خسيسه ابو علي مقفول حط عليه برشامه صلاه النبي عيان من غير مرض والداء برشامه اهو خاب في الامتحان ولا حل برشامه ابو عقل مقفول حط عليه برشامه عيان من غير مرض والداء برشامه اهو خاب في الامتحان ولا حل برشامه اخلاقه ضاقت واصبح في الحياه ما يطقش يهرب من البيت ودايما للسؤال ما يطقش وجسمه هزلان وعليه الهدوم ما يطقش قال ايه ما يفوقش قال لا نخد له برشام إيه؟ إيه بقى ده؟ إيه الكلام ده؟ اصبحت كما باب مخلع والهوى دقك يلي السموم مصوا دمك والكيوف دقك وتحكم النجل فيك لما عرف دقك اصبحت كما باب مخلع والهوى دقك اصحى يا غفلان يا ما غيرك علي وهوى بتشم كوكايين ولا تشمش نسيم وهوى اسمع نصيحتي هقولها بدون علل وهوى التوبة هي الدواء منها يطيب داء حرام عليك يا حاج. من حب نفسه قوي بتهون عليه روحه ايوه ايوه من حب نفسه قوي بتهون عليه روحه من غير ما يدرى بيرمي في الهلاك روحه ولو ضميره صحي بتعذبه روحه غاوي النميمة بيبقى كالشيطان وسواس يمشي بين الناس بالفتنة وكلام وسواس عينه ملانة حسب صب ما وسواس بيفرع الماء عن عقله وثوبه لو خيش يبقى حرير بالعفة الخس مال الأصيل بيزيد بالعفة والستر يغنيه عن المخاليق بالعفة وتوبه لو خيش يبقى حرير بالعفة بيموت من الجوع ولا يقبل منام وهوان ويدوس على الصعب بالصبر الجميل وهوان مهما الزمن جار او شبع وعذاب وهوان ده شرفه من صان طول العمر بالعفة عشنا وشفنا العجب واللي انكتب قيمته عشنا وشفنا العجب واللي انكتب قيمته الحر تعبان مش قادر يقيم قيمته والجوهر العال حبال اللي ما يعرفوش قيمته عشنا وشفنا العجب واللي انكتب قيمته الحر تعبان ومش قادر يقيم قيمته والجوهر العال كده اللي ما يعرفوش قيمته ابو رأي صايد بيمشي ايدا ودليل في سكة الخير له مية والف دليل له نفس مطمنة والصبر واخده دليل ونخس مال الاصيل برضو عليه قيمته ايه يا حبيبي يلي بتتعب لكن تعبك يروح ببلاش الوقت بيمر وبضيع سنة والعرق جريك تبيعه للهوى ببلاش لسه مر لسه بيد عندك ببلاش وبري بالحق يا معطر المال وعندك من العيال خلفين ايوه ايوه يا حاج يا بعطر المال وعندك من العيال خلفين طلعت نفسك ورماك الهوى خلفين تهرب من البيت وبتخلي الخلاف خلافين يا بعطر المال وعندك من العيال خلفين طلعت نفسك ورماك الهوى خلفين تهرب من البيت وتخلي الخلاف خلافين لو مشاكل يا حاج بنيت على الوهم يا جاهل اساس عشك وغوت شيطانك وهو حرم عليك عيشك تعبت روحك وبتهد بايديك عشك وداقت في وشك وهتلاقي بقى خلفين اللي هلسي شجر لكن من نار ثمرتها اللي هلسي شجر لكن من نار ثمرتها يا ما ضيعت ناس وداقوا كتير ثمرتها الهلس شجرة لكين من نار ثمرتها يا ما ضيعت ناس وداقوا كتير ثمرتها ويا ما قفلت بيوت بالشمع سمرتها يغور رزق الطمع اللي ما فيه عفة يغور رزق الطمع اللي ما فيه عفة وكمان يغور البياض اللي بدون عفة خد سمرة اللون خد سمرة اللون اللي عندها عفة الدم خفة ولون المسك سمرتها ايه يا حاج يا حاج يا حاج الحر عنده كرامة الحر عنده كرامة والشرف توب له رأي بيصير وأبيض من الحليب توب خد من بحور الهدى خد من بحور الهدى مية غسلته الحر عنده كرامة والشرف توم له رأي بيصيب وأبيض من الحليب توم خد من بحور الهدى مية غسلته عادل في حكمه ما فيش مرة في حكمه يغور عادل في حكمه ما فيش مرة في حكمه يغور ما يسيبش حقه ولا على حق غيره يجوز ما يسيبش حق ولا على حق غيره يجوز ان خس مال الاصيل ان خس مال الاصيل من وقت لما يقولوا بيدنه مستور لو حتى يبيع دوبه يا جاهل الحب وبتشكي الفراق المر ضحك عليك الهوى لما سقاك المر وحكم عليك الزمن والغل بدقة المر يا جاهل الحب وبتشكي الفراق المر ضحك عليك الهوى لما سقاك المر وحكم عليك الزمن والغل بدقة المر ومشيت في طريق نهايته شر وشقاوة وقعت في زواق كله خداع وشقاوة وحبيبة القلب كلها مكر وشقاوة كانت بعقلك حلاوة وانت كلت المر عاشق رماه الهوى عاشق رماه الهوى عالحب يطلع عاشق رماه الهوى عاشق رماه الهوى عالحب يطلع وبعين بجاحة لملك الغير يتطلع بيعمى في النور لكن في الظلمة يتطلع اللي افترى خاب بقى في بق العيال غنوة من كتر نوح وصبح عنده البكا غنوة اللي افترى خاب بقى في بق العيال غنوة من كتر نوح وصبح عنده البكا غنوة وسيرة الناس بقت عنده شبيه غنوة مراته حلوة وله على الوحشة يطلع يا ناكر الخيل كتمت الحق ودريته يا ناكر الخيل كتمت الحق ودريته وبعت صاحبك وخنت العهد ودريته ولبست ثوب النفاق عالغيظ ودريته يا ناكر الخير كتمت الحق ودريته وبعت صاحبك وخنت العهد وضريته ولبست توب النفاق عالغيظ ودريته حللت للنفس فعل الشر وعملته ابليس غرك عشان الذنب وعملته ابليس غرك عشان الذنب وعملته امرك يا متلوف امرك يا متلوف صبح مكشوف وعملته مهما حجبته عن المخاليق ودريته سهل كده رجل سهم القرايب جرح قلبي ودايت وفضلت على مبدئي دايما ولا خليت والدمع خبيت جوه العين وداريت ابو فعل معيوب عاص التوب من ديله ثعلب ومكار ولا ينصاب من ديله نزل في بحر الغرور وانبل من ديله ابو فعل معيوب عاص التوب من ديله ثعلب ومكار ولا ينصاب من ديله نزل في بحر الغرور وانبل من ديله يضحك في وشك ودار الحقد من جوه لا بره ينفع في ساعة ضيق ولا جوه وامشي منفوخ وهو عليل من جوه على اللي الهوى والهلس بصتها كلام هيجري كلام هيجري وتسعد ناس بصتها بتميل للمعصية من الجهل بصتها عجبي على الهوى والهمس بصتها كلام هيجري عجبي على الهوى والهمس بصتها كلام هيجري وتسعد ناس بقصتها بتميل للمعصية من الجهل بصتها لسانها في العيب دوام بيطول ولا يتلم وسلاحها في الشر بقى يجرح ولا يتلم واللي ما عندوش كرامة واللي ما عندوش كرامة واللي ما يتلام يوقع في شبك الحرام من سهم ملح الحبايب عسل شهد الأعادي مر ملح الحبايب عسل شهد الأعادي مر وكمان سؤال اللئيم وقت الشدايد والصبر اخره فرج لو في البداية مر ملح الحبايب عسل شهد الاعادي يمر ملح الحبايب عسل شهد الاعادي يمر كمان سؤال اللائم وقت الشدايد مر والصبر اخره فرج لو في البداية مر عجبي على ناس لا حسبوا ولا عدوه عجبي على ناس لا حسبوا ولا عدوه وقعوا في بحر الغلط غير ام ولا عدوه خلفوا المعاد ليه لا رجعوا ولا عدوه الحلو اخدوه والدوني بداله مر